سلوك المسلم الملتزم كمدرس او كمعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد أيها الأحباب فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد موعدنا مع الشريط رقم 16 وهيبقى عنوانه سلوك المسلم الملتزم كمدرس او كمعلم هفكركم بسرعه احنا بنتكلم في سلسله سلوكيات المسلم اتكلمنا في اول شريط عن سلوك المسلم الملتزم مع الله ومع الاب والام ومع الاقارب هم الاهل يعني وبعد كده مع الناس ثم مع نفسه وفي الطريق وفي المواصلات وفي الفرح وفي الجنازة وفي الزيارة وكخاطب وكعقد نكاحه وكزوج وكطالب وكحرفي وكتاجر وكموظف وكان المرة اللي فاتت كطبيب النهارده ان شاء الله كمدرس تفتكر ايه سلوك المسلم المدرس المسلم الملتزم لو كان مدرس يعني يعمل ايه ده موضوعنا كمدرس او معلم او معلم يعني طبعا مهنة او وظيفة قدرها كبير وشرفها عظيم انك تبقى معلم او مدرس سبحان الله شوف الاسلام دين العلم يعني اول آية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق وسورة القلم نون والقلم وما يسطرون فالعلم درجته كبيرة ومكانته عظيمة والعلم طبعا ده قسم علمين علم مثلا عايز تقول علم الشريعة أو علوم الحياة اقصد بعلم الشريعه يعني التفقه في الدين ومش كلنا المفروض نبقى فقهاء اصل بعض الناس يقصر الايات والاحاديث اللي انا هقولها دي يقول لك لا ده المقصود بها علوم الشرعيه العلوم الدينيه انما علوم الحياه دي سيبك منها هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر لا اللي بيقول كده مش فاهم مش فاهم لان العلوم الشرعيه دي مش لاي حد فينا دي سوره بقى التوبه في اخرها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فده اسمه هو العلم الشرعي. وزي ما بقول ده مش لأي حد فينا يعني. إنما اللي أنا بقصد أو اللي بتكلم عنه اللي هو العلم الدنيوي. وطبعا هيدخل فيه برضه العلم الديني إذا كان ده يعني اذا كنت اللي انا هقوله ده عن العلم الدنيوي يبقى من باب اولى والعلم الايه؟ والعلم الشرعي او العلوم الشرعيه يعني. اسلامنا دين العلم يكفي ان الله عز وجل يقول في سوره المجادله يرفع الله الذين امنوا منكم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وربنا ايضا يقول في سوره فاطر انما يخشى الله لفظ الجلاله هنا مفعول به ايه؟ منصوب بفتحه مقدم انما يخشى الله من عباده العلماء فاعل مرفوع بس مؤخر خذ من البلاغه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا حديث صحيح يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ويقول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له علم ربه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع شوف البرية بقى تعمل ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا ان الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير بل ان الله وملائكته حتى الحيتان في البحر حتى الحيتان في البحر تستغفر له ويصلون على معلم الناس الخير الحديثين الاولين صحيح مسلم والتانيين رواهم الترمذي اذا دي مكانه العلم شوف انت بقى لو انت مدرس او معلم هتحس بقدرك دلوقتي وبمكانتك دلوقتي انك انت اللي بتعلم انت اللي بتدرس سبحان الله يا اخوانا والله لو لو لو دولتنا دي بتقدر المعلم وبتقدر المدرس كانت المفروض تعمل اختبار هيئه للمدرسين اشمعنى اللي بيخش الشرطه ولا بيخش الحربيه لازم يتعمل له اختبار هيئه يقول لك اختبار هيئه وريني مجموعه ايه وبعدين اتكلم كده وريني صوتك ها سمعني كده وريني شخصيتك واختبارات رياضيه و... سبحان الله ده كان اولى بهذا الكلام المعلم اللي هيعلم ابني وابنك اللي هيعلم بنتي وبنتك وهكذا اذا للمعلم دور كبير وللمدرس فضل عظيم علشان كده بنهتم ان احنا نتكلم عن سلوكه كمسلم ملتزم كمسلم ملتزم هنتكلم بقى عن ثلاث حاجات يعني موضوعنا هينقسم ثلاث حاجات زي ما احنا متعودين كده هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم مع علمه مع العلم بتاعه هو يعني كمدرس او كمعلم سلوك المسلم الملتزم كمدرس او معلم هنتكلم في الجانب الاول منه عن سلوكه مع علمه مع العلم اللي هو بيدرسه يكون ايه؟ اثنين سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع نفسه مع نفسه هو يعني شخص ثلاثة سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع الطلبة أو التلامذة أو اللي هو بيدرس لهم يبقى هنتكلم عن ثلاث حاجات عن العلم مع النفس مع الطلبة تعال ناخد نمرة واحد سلوك المسلم الملتزم مع علمه مع العلم اللي هو بيدرسه تفتكر كمسلم ملتزم يكون ايه وضعه مع العلم اللي هو بيدرسه متهيألي رقم واحد المتانة والقوة ما هو زي انت فاكر لما كنا بنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم كطبيب المرة اللي فاتت قلت لك ما ينفعش فيها نص علم دي أنصاف ال- ال- ال- المتعلمين ما ينفعوش لأنك بتتعامل مع إيه؟ مع روح مع مرض ممكن يترتب عليه موت أو عجز هنا بقى سلوك المسلم الملتزم كمعلم ما ينفعش فيه نص متعلم لأنه هو هيعلم إيه طيب؟ هيعلم ايه وبعدين الجيل اللي هيطلع من تحت ايده هيبقوا زي اللي بيعلمهم بيتطبعوا بيه لو كان هو نصف متعلم هيبقوا دول انصاف متعلمين برضه ولو كان جاهل هيبقوا هم ايه برضه جهال واذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمه اهل البيت كلهم الايه اه فعشان كده بنقول عايزين المعلم يكون متين في مادته متين و كما نعلم ولو انه مش حديث ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ان يتقنه الاتقان والمتانه ولذلك في سوره البقره في قصه طالوت قصه سيدنا طالوت وجالوت ربنا تبارك وتعالى وضح لما قالوا له ازاي يبقى هو يعني اما يكون له الملك ولم يؤت سعه من المال سعه من المال ازاي ده معهوش فلوس زينا قال ان الله فضله عليه بايه؟ ايه الميزه اللي اعطاها له؟ ان الله عز وجل اصطفاه عليه اه وفضله ايه؟ او اتاه ايه؟ بسطة في الايه؟ في العلم وايه؟ والجسم، بس العلم الاول. بسطة في العلم. شوف؟ عشان كده بقول لك الدقة او المتانة. وعلى قدر ما بيكون المعلم متين في مادته متقنها على قدر ما بيكون عطاؤه بل على قدر ما بيكون حب التلامذه له وارتباطهم بيه انت بتحب استاذك اللي بيبقى متين وعلمه بتلاقيه غزير مش كده؟ علشان كده بيقول اول صفه في العلم انه يكون متين في علمه وربنا عز وجل لما امر بالعلم امر بالمتانه فيه يعني شوف بقول لك لسه سوره ال- الع- ال- اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم شوف اقرا ومش اي حاجه وعلم وعلم بايه؟ بالقلم شوف التفصيل علم الانسان ما لم يعلم علم الانسان ما لم يعلم يبقى دي نمره واحد المتانه والقوة في العلم اثنين مداومة التعلم ودي نقطة مهمة يعني مثلا انت اتعلمت واتخرجت وبتشتغل معلم او مدرس ما توقفش بقى على العلم اللي انت اتعلمته بس لا لان تعرف مع مرور الوقت هتلاقي نفسك ورا ليه العلم العلم ايه بيتطور وبيتقدم العلم فيه تقدم وفيه تطور فلو وقفت على اللي انت عارفه هتلاقي نفسك اتجمدت ومع هذا التجمد العلم اللي بيتطور وبيتقدم غيرك بيتطور وهيتقدم هيعمل ايه معاك؟ هيسبقك يبقى انت هتبقى ايه؟ متخلف وراه هتقول ازاي انا كنت متين في علمي وكنت كده اه لانك ما تابعتش ما تابعتش وصدق الله القائل في سوره يوسف وفوق كل ذي علم عليم فتعلم اتعلم من غيرك اتعلم وداوم على التعلم والعلم بالتعلم يا اخوانا العلم بالتعلم يعني ما ما ما تبهرش قوي كده تقول الله فلان ده ازاي جاب العلم ده كله منين؟ هو بني ادم زيك وبشر زيك لكن بالايه؟ بالتعلم بقى معلم فتعلم زيه وداوم على الم- العلم وداوم على متابعة التقدم العلمي عايزين المسلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك الحاجه اللي بتنفعك احرص عليها فتحرص على انك دايما تبقى متقدم في علمك ودائما يكون في مداومه في التعلم نمره ثلاثه ده كل ده في العلم ده سلوك المسلم الملتزم في في العلم اللي هو بيعلمه يعني قلنا نمره واحد المتانه والقوه اثنين مداومه التعلم ثلاثه توصيل العلم توصيل العلم ازاي؟ ما هو ممكن تكون انت عارف لكن مش عارف توصل مش كده؟ واحد يبقى ما شاء الله لكن ما يعرفش يوصل ما تعرفش تستفيد منه فمهما كان متين ومهما كان بيداوم العلم لكن مش عارف يوصلك مش عارف يعلمك مش عارف يديك اللي عنده انما المسلم الملتزم كمدرس عنده مهارة نقل العلم زي بالظبط يعني ايه لو تصورت ان العلم ده مثلا حاجه صعبه بالنسبه للمتعلم وهو بيسهله حتى احنا كنا بنقول زمان ده كان كانه بيدوب لنا العلم في كوبايه وايه ويشربه لنا يعني عايز يقول لك ان الميه اسهل حاجه بتتشرب فهو كده لان ممكن المعلم يعقدك في العلم وممكن يحببك في العلم يحببك فيه انه يبسطه لك مش يتعالى عليك مش يتكبر عليك بعلمه لا طب ما انت كده ممكن تتعقد انما هو بيحاول يبسطه لك ويسهله لك شوف بقى في سوره البقره واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال في الارض قال في الارض يبقى لازم على طول في ايه؟ اه تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون خلي بالك وعلم ده الله عز وجل وعلم ادم الاسماء كلها يعني حتى ما حتى التفسير فيه علم الله عز وجل سيدنا ادم الفتوى والفسيه شوف ربنا علم سيدنا ادم ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال الله اللي بيقول انبئوني اي اخبروني اعلموني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم ثانية هو في أول الآية قال إيه؟ قال وعلم آدم الأسماء كلها، دلوقتي بيقول لآدم إيه؟ يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أخبرهم أعلمهم. آه ربنا علم سيدنا آدم، سيدنا آدم اتعلم، لكن هل عنده القدرة على التوصيل؟ هل عنده القدرة إنه يقول؟ آه شوف بقى الحمد لله هنا قال إيه؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم يعني تعلم آدم إيه؟ وعلم وصل قال ألم قال الله بس قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فسيدنا آدم الحمد لله أوتي القدرة على توصيل العلم وهذه نقطة مهمة يبقى ثلاثة توصيل العلم أربعة الصبر الصبر على إيه هنا؟ الصبر أولا على تلقي العلم ثم ثانيا الصبر على التعليم كمعلم في علمك تصبر وانت بتتلقى العلم يعني وانت بتدرس وبعدين صبر وانت ايه؟ وانت بتعلم العلم دي عايزه صبر ومحتاجه الصبر وطبعا بشرى للمعلم الصابر ان الله يقول عز وجل سوره الزمر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يعني يغرق لهم من الحسنات غرفا وفي سوره الرعد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الملائكة يقولون لهم إيه؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار سلام عليكم بإيه؟ بما صبرتم بما صبرتم فأنت بتتعلم العلم تصبر وأنت بتتعلم وأنت بتوصل العلم تصبر على توصيله ما يبقاش صبرك ضيق ما هو في معلمين يقول لك انا اشرح مره واحده تفهم تفهم ما تفهمش يلا معلم وبعدين تقول له طب ما انا مش فاهم ولا خلي غيرك يشرح طب مين اللي فاهم؟ يقول انا طب فاهم اللي مش فاهم طب وانت بتشتغل ايه؟ يقول لك هي مره واحده بس انا ما عنديش كده انا عندي مره واحده لا يا اخي خلي عندك صبر ده انت المفروض النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف امير الرجل لما نكون طالعين راكب ماشيين مين امرنا فيه؟ اضعف واحد نمشي على مشيه ما يجيش كل واحد شايف نفسه ما فيش واحد يجري شويه طب وبعدين طب الضعيف هيعمل ايه؟ لا ده ده القوي يمشي على مشي الضعيف، الضعيف امير الرجل. فانت مش من اول مره كله آه خلاص موافقون آه رفع ايده خلاص كله فاهم لا في ناس لسه ربنا خلق العقول متفاوته فتستنى مم، اعيد اقول تاني طيب مين اللي ما اللي عايز اشرح تاني؟ ما تبقاش عندك ضيق في صدرك، لا خلي صدرك واسع وخلي عندك صبر، اللي ما يعرفش دي عرفها له، اشرح له بمثل، هات له مثل تاني، اه، خليه يقوم يجاوب على سؤال عشان نشوف عرف ولا لا، وهكذا يكون عندك صبر على توصيل العلم، واظن لنا في سيدنا الخضر اسوة حسنة مع سيدنا موسى. هل اتبعك سورة الكهف سيدنا موسى بيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا وفي قراءة رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا نفس التمس العذر قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يعني التمس العذر يعني انت كنت هتصبر ازاي على ما تعرفوش قال ما دام عايز يتعلم بقى سيدنا موسى قال ستجدني ان شاء الله صابرا وما دام انت استاذي بتعلمني يبقى ولا اعصي لك امرا بس يبقى اسمع لكلامك بقى اسمع لكلامك نمرة خمسة في العلم برضه احنا قلنا المتانة والقوة ومداومة التعلم وتوصيل العلم والصبر خمسة دي مهمة جدا بقى خلي بالك معايا أسلمة المنهج مع عنوان الشريط سلوك المسلم الملتزم كايه؟ كمدرس هفكرك انا قلت لك قبل كده انت الاصل فيك الاسلام احنا الاصل فينا الاسلام وبعد كده بقى عمليه الحرف والمهن دي والبتاع ده من الله سوره الزخرف اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون نحن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ربنا عمل لنا مدرس عملك انت دكتور واحنا كلنا ولاد تسعه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا انما انا احتاج لك كطبيب وانت تحتاج لي عشان اعلم ابنك وانا وانت يا دكتور تحتاج للميكانيكي والميكانيكي يحتاج للسباك والسباك يحتاج للنقاش والنقاش يحتاج وهكذا كلنا بنحتاج لبعض يتخذ بعضكم بعضا سخريا يعني نشتغل عند بعض وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بعضهم من بعض فانا قلت لك الاصل فيك الاسلام صبغه الله انت اصطبغت بصبغه الاسلام اه اه ايه بعد كده نظامك ايه؟ تشتغل ايه؟ مدرس يبقى بالاسلام محاسب بالاسلام سائق وده الشريط اللي جاي ان شاء الله بالاسلام كله بالاسلام فازاي انت كمدرس تبقى مدرس مسلم ملتزم بالاسلام وانت بتدرس منهج يمكن منهج دنيوي هقول لك النقطه دي واسع لك فيها شويه اسلمه المنهج يعني ايه؟ يعني انت حتى لو بتدرس باطل بعد ما تخلصه هات الحق يعني مثلا وده للاسف موجود في مناهجنا بيعلموا حتى في الازهر عن كده الفائده المركبه مش الربا بس ده الربا المضاعف ربا على الربا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه سوره ال عمران بيشرحوه طب مطلوب منك انك انت تشرح الربا ده كمدرس اسلم المنهج يا اخ يا مسلم يا ملتزم ازاي؟ هتشرح الربا اه بعد ما تشرحه قول للطلبه ايه؟ كل اللي فات ده اهو الربا حرمه الله. الصح ايه؟ هذا الاسلام يحرم الربا ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. بالدرس الشرعيه للطلبه قول قول لهم لو بدرس مواد اجتماعيه مش عارف ايه والشيوعيه بتقول كذا والشيوعيه والشيوعيه وكل ده كفر بالله الاسلام بيقول كذا كذا كذا كذا كذا طيب هخش شويه في دقه لو انت مثلا ناخدك من, من من تحت خالص لو انت في مدرس ابتدائي قلنا قبل كده في الغزوات لو تفتكروا كنا كل ما نيجي نقول ارقام في الغزوات اقول لك ايه لو انت مدرس حساب درسها للطلبه بتدرس للطلبه الجمع والطرد اجمع واطرح واعمل اكثر من عمليه حسابيه واضرب المثل من عندك في غزوة أحد طلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بألف اكتب للطلبة ألف على السبورة وغزوة أحد كانت يوم السبت 15 شوال 3000 أدي ألف رجع تلك الجيش عبد الله بن بن سلول رجع بتلك الجيش ها اقسم الألف على ثلاثة يطلع لك التلت تطرحهم من الألف يبقى دول اللي اتفضلوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي حضر بيهم غزوة أحد ها فإذا كان عدد المشركين في أحد 3000 اوجد النسبة والتناسب للعدد المسلمين والمشركين هتشرح باب الحجوم في غزوة الأحزاب حفر النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة أربعة شهر شهر سنة أربعة حفر النبي خندق طوله 2000 متر عمقه 3.5 متر والعرض 4.5 متر أوهاتها بالدراع 5000 دراع في 7 دراع في 9 دراع اوجد حجم الخندق تضرب الطول في العرض في الارتفاع المثل جبته من عندك المثل في سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 عدد المسلمين اكتب 3000 عدد المشركين 200000 اوجد النسبة والتناسب 1 إلى 70 انت انت خرجت عن الدرس انت بتشرح بالاسلام وزي ما قلت لك لو ان واحد مفتش عليك غير مسلم ما يقدرش يقول لك انت خرجت عن الدرس هقول لك ايه يا استاذ مؤتم مؤتم ايه وزاد 3000 اقول له هو بص على السبوره انا كاتب ايه؟ اقول لك 3000 قول له الى كام؟ اقول لك 200000 قول له اوجد النسبه والثلاث هقول لك 1 الى 70 قول له هي دي النسبه في سريه مؤتم علمته حاجه جديده حاجه جديده كده الحمد لله خلاص ماشي يبقى اذا بتطلع الحساب بالايه؟ بالاسلام كل انت لما انت بتقول لك اسلمت المنهج اثنين لو انت مدرس عربي في الاول خالص لما قلت لك هتقعد تقول تقول للطالب الف يا ابني زي كوز الذره والله ما هو عارف برضه لان زي ما قلت لك هيروح مخه في كوز الذره وانت عارف النهارده لا في ذره ولا في بتاع وانت عارف الرخاء اللي احنا فيه فالورقه لا ولا حاجه لا هتقول له كوز ذره ذره ايه؟ ده انا بسمع بيعلموا العيال ان الحساب حاجه صح قال الالف واقف معدود الواحد واقف معدود والاثنين بتبص عليه وانت لقيت انت انت بالله عليك العاجز الصغير هيعرف الاثنين بتبص عليه طب بتبص ليه الاثنين على واحد مش عارف والخمسه ايه ولا تسعه تحكم دلايه والكلام ده اشرح بالاسلام لو تشرح للطلبه العيال الكتاب بالاسلام والف بيه كمان والله لما تيجي تقول للطالب قول له الف احب مسلما ب بالحق قائما ب تائبا عابدا ب كافرا مجاهدا تتعلم العالم ازاي هم لسه في ابتدائي اهو لما تشد معاهم بقى هتشرح لو انت بتشرح طبيعه ما تقولش حرك الطبيعه سوريا بمرتفعات فيها حرك طبيعي فيها هي طبيعه الدين قول الله عز وجل الله اكرم سوريا بكذا واكرم لبنان بمرتفعات يشرع عليها اشجار الصنوبر واجامش الله الله انزل الامطار عز وجل ينزل المطر في شهر الصيف على الحبش عشان يجي لنا هنا في نهر النيل في الفيضان الله الله يتحط كده في الولد الله اشمعنى الشيوعيين؟ ده الشيوعيين بيجيبوا العيل الصغير من صغره، العيال في الحضانه، يقول له عايز شوكولاته يا حبيبي؟ يقول له اه، قول له يا ربنا عايز شوكولاته، هات يا رب شوكولاته، ما رضاش يديه ما ادلوش، قول له يا ربنا شوكولاته، شوف يا حبيبي مفيش حاجه اسمها ربنا، ما بيديلكش شوكولاته اهو، طيب قول عايز شوكولاته بقى يا بتاع ده يا ميخائيل يا جورباتشوف ولا اسمها، قول كده يا حبيبي اه خد شوكولاته اهي، يبقى ميخائيل ولا الله؟ شفت ازاي؟ بيعلمه الولد الكفر من صغره، انا عامل الطالب وتلميذ الاسلام من صغره، فاسلمت المنهج دي انك تقسم المنهج هيصير سؤال طبعا في الاذان طب افرض انا مدرس العاب اعمل ايه؟ برضه بالاسلام بالاسلام مدرس العاب ما يلعبش طالبات ولا يشتغل في مدرسه طالبات اطلاقا ما فيش حاجه اسمها صدور زي اخوات ما فيش انت انت مسلم اه ما بلعبش بنات انا انا لاعب صبيان في برضه في الدنيا كده بنات وفيهم كبار وملبسين ملابس العاب وواحد مدرس عمال يلعبهم العاب كان له مد وتخطيط يصفصف هم ما ايه بس لهم كام دول ده كلام ده لا لا يا اخي انما هتلاعب الطلبه العاب اه اول ما تيجي تلعب الطلبه قسم المنهج قسم قسم المنهج اللي انت بتلعب احنا بنلعب العاب ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه وسيدنا عليه السلام بيقول وسيدنا عليه السلام بيقول صحيح مسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف نحاول نتقوى كده ونجوز القوي اجسادنا يلا بسم الله بسم الله عشان نبدا بسم الله مفيش حاجه اسمها ايه ريدي اه ريدي استعد مش عارف ابدا ما اقول بسم الله بسم الله يلا بسم الله نبتدي سبحان الله الحمد لله سبحان الله سن الحمد لله ما- لا، سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله انت بتسبح وانت بتقول الصلاه بدل ما تقعد تقول واحد اثنين اثنين ثلاثه وبعدين هو انا حافظ واحد اثنين ثلاثه اربعه ما تخليها بالاسلام سبحان الله الحمد لله طب ناخد التمرين الثاني الله اكبر ولله الحمد وما تخافش هيفرشوك وتخافش طبعا الله تقول الله اكبر ده الحمد هو الله لا ولا شيء فادي لو مدرس العاب انا هتكلم بسرعه عشان الوقت ادي لو مدرس العاب واحد يقول لي طب انا مدرس موسيقى امم اعمل ايه؟ لا والله ده احنا عايزينك يا اخي الله يكرمك ده احنا محتاجين لك والله لا مش الاوبرا محتاجينك هنا مش هناك الاوبرا شوف تعالى خدنا ايه من الاوبرا حسبنا الله ونعم الوكيل احنا محتاجين الاخ بتاع الموسيقى ده يعلم بقى الطلبه من صغرهم الاناشيد الاسلاميه يعلم الطلبه من صغرهم بدل ما نقعد نقول للطالب تعالى احنا قطتين حلوين وصغيرين انا القطه البيضاء وانت ويلا يا حبيبي القطتين وحلاوه القطه مش مشة اللي في عينها بص عينها مفرفشه وبتقول لهم بالنونوه اكل الفيران ليكم دواء انا شيء شيء انا شيء العيال يقول علوها كده طب انا اقول الغلب ده ليه؟ وانا عليا فين الغلب ده؟ انا اقول له تعالى يا حبيبي هنعلمك بقى ايه؟ نسيج اسلامي يلا وبعدين ده على ايده كده زي ما يكون بالموسيقى وبتاع ممكن يستعين بطبله ممكن ممكن يستعين ب بدف ممكن بالدف ها نعلم بقى الطالب بقى بسم الله بسم الله احلى كلام اتعلمناه لما ناكل لما نشرب دايما ابدا بسم الله نسيج الجميله دي ولا لا؟ ها؟ شوف بقى انت لما تقول بقى نسيج الام ونسيج الاب ونسيج نتع- يعلم العيال في الاسلام يطلعوا بقول لك اسلمت المنهج طب واحد يقول لي انا بشتغل رسام هو مدرس رسم مم. اعمل ايه؟ حاول قدر الامكان ان العيال يرسموا الطبيعه الاول يرسموا الطبيعه يرسم شجر يرسم نهر يجيب واحد من وراه كده من ظهره بتاع ما يبقاش مدقق قوي يعني يعني عشان تهرب من حته ايه؟ ان مثلا الرسم اللي يجيب فيه كلام وكذا وكذا طيب هنا بتقسم المنهج كل ده مع ايه؟ سلوك المسلم ملتزم في ايه؟ كمدرس مع العلم اللي بيعلمه. طيب ننقل على النقطة الثانية سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع نفسه. تفتكر انت بقى شخص المدرس كده المعلم الاستاذ مع نفسه يكون سلوكه كمسلم ملتزم ايه؟ نمرة واحد الاخلاص في العمل. انه يعمل باخلاص. ما يعملش بمرتبه لان لو عمل مرتبه مش هيروح المدرسة. لان مرتبه يا دوب يوصله مواصلات لغاية المدرسة وهيتسند كمان. اصل في ناس تقول لك لا انا على قد فلوسهم يا عم بعلم فلوسهم ما تجيبش الا الحصه الثالثه يبقى كفايه كده ويقعدوا بقى كده يتفتحوا ويروحوا لا يا اخي يعني يا ريت والله تعمل باخلاص عشان ربنا يبارك لك في صحتك لان انت بتعلم اولاد انت بتعلم طلبه طول ما هم متعلمين كده انت تاخد ثوابهم فلا بد يكون عندك اخلاص والله مهما عملوا معاك ما هيعوضوك ابدا فانتظر التعويض من الله عز وجل يقول ربنا في سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نخاف منه من ربنا يوما عبوسا قمطريا وفي سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى لا يطواها يعني لا يدخلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها سيجنبها يعني هنبعد عن جهنم الأتقى مين الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فياريت يكون عندنا إخلاص ضمير إن أنا بعامل ربنا ربنا اللي مطلع عليا مش مش مستني مش مستني مفتش يخش يفتش عليا لا أنا بعامل الله عز وجل زي قصة سيدنا عمر اللي قلناها قبل كده يا بتقول لها قومي يا فتاه خليط اللبن بال- بالماء قالت يوما ان امير المؤمنين اصدر امرا الا يخلط اللبن بالماء لا ان امير المؤمنين نائم في بيته ولا يبصرنا ردت البنت ان كان امير المؤمنين نائما في بيته فان لله عينا لا تنام ده احنا عايزينها دي اللي هي التقوى خوف من الله خشيه من الله ده الاخلاص في العمل نمره واحد مع نفسه هو يعني نمره واحد اثنين حسن المظهر مطلوبه المدرس عيون الطلبه كلهم عليه وشوف كم ساعه بقى من الصبح لغايه الظهر قاعدين باصين له فلازم يكون مظهره حسن يكون منظره ومظهره لبسه في تناسق لبسه مكوي شكله شكله يكون مسرح شعره يا ريت في ال- في ال- في الحته دي يرجع الاخ المدرس المسلم الملتزم الى شريط سلوك المسلم الملتزم مع نفسه لان اتكلمنا عن المظهر وعن الكلام ازاي كلامنا يبقى اسلامي ومظهرنا يبقى اسلامي كمسلمين ملتزمين وكان له شرف ما ينزلش على حافه كده ايه شفته آه شعر الابل شعر العانه آه الضوافر المنظر العام له وهدومه متناسقه آه، مكويه مظهره طيب وانت عارف طبعا الطلبه ما بيعتبروش اهم حاجه يروحوا باصين للاستاذ يقول لك شوف طب وده مش عارف ايه وتلاقيهم العياذ بالله معلمين الاساتذه بالحاجات الغلط اللي فيهم يقول لك الاستاذ فلان ده مشهور ببدلته اللي كذا مشهور بقميصه اللي عمره ما يتحشر مشهور مش عارف اللي ده- دايما يجي للجزمه بتاعته مش عارف احنا كنا طلبه وفاهمين يعني حتى ايامنا يعني كانت معقوله النهارده بيزعوا لهم بقى العيال كبرت ومدرسه المشاغبين فشوف انت العيال هيعملوا ايه فلا بد المدرس يكون قدوه طيبه مح- حسن المظهر مظهره طيب بنقول هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبل فقال رجل يا رسول الله إني أحب خلي بالك إني أحب أن يكون ثوبي نظيفا هدوم نظيفة ونعلي جبهتي نظيفا هل ده من الكذب؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال لا مش كبر ده أمال الكبر إيه؟ الكبر بطر الحق شوف الحق وتبعد عنه وغمط الناس وظلم الناس والعياذ بالله حسن المظهر يبقى نمرة واحد مع نفسه الإخلاص اثنين حسن المظهر ثلاثة القدوة المدرس لازم يبقى قدوة للطلبة يبقى قدوة يعني إيه يبقى قدوة؟ يعني ما يعملش الحاجات الغلط لانه مهما نصح فيها ما حدش هيلتزم واخد بالك يعني مدرس بيشرب سجاير ويقول للطلبه السجاير واحنا ما بنشربوش وانت بتشرب سجاير ليه ولا لأ؟ طب وانت على طول كده الطالب عايزك قدوه قدامه عايز يشوف فيك المثل الاعلى ما يجيش مدرس يلبس انسيان او حصاصه او سلسله او مدرس داخل الفصل وداخل مدرسه في مكسيكه ايه ده؟ ايه ده منظر؟ طب شوف اولا هيسقط من عين الطلبه الطالب مش هيحترمه وطالما ما فيش احترام بين الطالب وبين استاذه انتهت انتهت فلا نلبس لا ذهب ولا حرير كمان لان دول حرام على الرجال حلال بالنسبه للنساء القدوه يا اخوانا مهمه جدا جدا سيدنا شعيب بيقول لقومه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه اقول لكم الحاجه دي غلط واعملها انا مش ممكن وفي سوره الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ربنا يمقت يعني يكره كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامه والعياذ بالله فيلقى في جهنم فتندلق اكتاب بطنه تطلع معاه بره فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع اليه اهل النار ويقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول نعم كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه والعياذ بالله فعايزين المدرس يبقى قدوة لغيره يبقى الإخلاص وحسن المظهر والقدوة أربعة المواعيد الحفاظ على المواعيد يكون موجود في المعاد دخول المدرسه الساعه كذا يكون موجود او المعهد او الكليه او مثلا المحاضره هتبدا الساعه كذا لازم الطلبه تظبط الساعه على دخول المحاضره يقول لك عايز تظبط ساعتك اظبطها على ساعه ما يخش دقه دقه والا هينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم واذا وعد اخلف اخلف الكل في الميعاد ده والعياذ بالله ودول من صفات من اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها ايه هم؟ اذا وعد اخلف واذا اؤتمن قام واذا خاطب فجر واذا عاهد غدر وفي روايه واذا حدث كذا يبقى المواعيد يا اخوانا دقه المواعيد عايزين المدرس وكمان في الفصل كده يعني مثلا ميعاد الحصه الساعه كذا جيت قبل الميعاد تقف بره الفصل الميعاد بالظبط على الساعه تروح داخل على طول انتهى الدرس انتهى الميعاد عايزين المعلم يعلم الطلبه والتلامذه دقة المواعيد لأن ده من سلوك المسلم الملتزم معنا. خمسة حفظ اللسان مهمة جدا. لازم تحفظ لسانك كمدرس ومعلم. يعني ما تشتمش، ما تقلش أدبك، ما تعملش حركات بلسانك وحركات بالكلام آه، تدل على قلة الأدب. إيه ده أنت معلم، ده أنت اللي بتعلم. ف- ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا مسؤولة هتسأل عن اللي بتسمعه واللي بتقوله وفي سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ده على اليمين عتيد على الشمال فخلي بالك خلي بالك والحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بيقول له كف عليك هذا أو أمسك عليك هذا مسك لسانه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتحدث به ربنا هيحاسبنا على يطلع من لساننا ده قال سكنتك سكنتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه يعني الاثنين ده ده هو لسانه وما بين فخذيه اللي هو فرض يعني اضمن له الجنه فخلي بالك حفظ اللسان ستة عدم الغيبة والنميمة دي مهمة بقى وبنركز عليها مع المعلم ليه؟ ساعات المدرسين لما بيخشوا أوضة ال أوضة المدرسين اللي هي بين الحصص أو الدكاترة مع بعض أو واحد منهم عند الناظر أو عند المدير أو عند العميد يبتدي بقى إيه؟ يقطع في فروة زميله اه ده ما بيجيش ده النهارده جه متاخر ده فلان ده من النوع اللي كذا اه ده ربنا يبارك ما كانش يطلع معلم ولا معلم ايه والله ده ده ده المعلمه بتاع ده ده التعليم لم ده مش عارف الايه يا راجل ده كان اصله وفصله ليه ليه كده ليه حرام والغيبه والنميمه حرام سوره الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا لا يغتب بعضكم بعضا حرام وربنا في سورة القلم يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم بنميم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم أتدرون ما الغيبة؟ ما الغيبة؟ إيه الغيبة يعني الغيبة والنميمة، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله وإن رأيت إن كان في أخي ما أقول حتى لو كان فيه الكلام اللي أنا بقوله قال إن كان فيه ما تقول فقد غتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته فاتق الله حرام لا تغتاب ولا تنم الفرق بين الغيبة والنميمة إيه؟ الغيبه انك تذكر اخاك في غيابه ده حاجه يكرهها حتى لو كانت فيه والنميمه انما انك تنقل كلام واحد للثاني عشان توقع بينهم والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه نمام سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع نفسه سبعه المحافظه على الصلاه ومواعيد الصلاه لازم يا اخي دقه ميعاد الصلاه جه لو أذن الأذان وأنت في الحصة وقف الدرس وردد ورا المؤذن عشان تعلم الطلبة لما أذكر حتى الآن أيام ما كنت في الجيش في الضابط احتياط وكنا لسه في ضابط ضبط احتياط وكان عندنا أخ الله يبارك في عمره يا رب كان نقيب وكان بيدرس لنا والله يا إخوانا أذكر كان أول ما الأذان يبدأ وهو بيكتب على السبورة كده كان يروح رامي الطباشير واقف انتباه علمنا ان احنا اول ما نسمع الاذان نروح قاعدين زي ما نكون قاعد ثابت نروح قاعد ثابت ليه؟ بنحترم الاذان وبنردد كلنا ورا الاذان وبعد الاذان كان يدعي دعاء ختام الاذان وبعد ذلك يستكمل الدرس. الحاجات دي بتاثر في الطالب جدا جدا لانها دعوه عمليه. دعوه عمليه لما الطالب يشوفك انت كده فبيحترم الاذان وبعد الاذان تبقى الصلاه ويا ريت انا المدرسين يكفوا الطلبه مقولة الأمر ده، الإخوة المدرسين يتفقوا مع الناظر على مواعيد الصلاة، يدق الجرس أو يشوف اللي بيعملوا إيه في المدرسة بحيث وقت الظهر اه كله ينزل او نوفق الفسحه مع وقت الظهر احنا اهم حاجه عندنا جنة وكل واحد فينا هينزل تربته هيحاسب قدام الله فناخد بالنا من الامر ده عشان ما يحرجش الطالب يقول له يا استاذ لو سمحت عايزين نصلي طب هيعمل ايه؟ فيبقى يتفق على المواعيد والمدرسه كلها تنزل آه تصلي فيشوفوا بقى ميعاد الفسحه مع صلاه الظهر او كل فصل استاذه ياخده يصلوا بيه عبال ما الاخوه يتوضوا وهكذا لان طبعا ربنا يقول في سوره النساء ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعبال ما الطلبه يروحهم ولا تيجي وسيله المواصلات يروح يلاقي العصر اذن هيبقى عليه الظهر والعصر عبال ما يتغدى عايز يريح وهكذا لا يصلي هناك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله صحيح مسلم الحديث قال الصلاة على وقتها ثمانية مع نفسه التصدق بالعلم يعني ايه؟ يعني ربنا في سورة إبراهيم بيقول قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا من إيه؟ مما رزقناهم، طب أنت يا أخ يا معلم أعزك الله، ربنا رزقك بإيه؟ بعلم، طب تصدق منه، اعرف الطلبة الفقراء اللي موجودين في الفصل ومستواهم تعبان ومش عارفين يفهموا، وأنت بتعمل مثلا دروس خصوصية، خد واحد في المجموعة يا ما تاخدش منه، خد منه النص الربع، عندك كتب مثلا خارجية تقدر تساعد بيها وتفيد بيها، يا ريت تتصدق من هذا العلم، يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم حديث صحيح انفق ينفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم صحيح مسلم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط كل منفق خلفا يا رب اخلف على اللي بيطلع ويقول الاخر اللهم اعط كل ممسك سلفا اتلف يا رب ده سلوك المسلم الملتزم كمعلم كمدرس مع نفسه اللي هو الاخلاص وحسن المظهر والقدوه والالتزام بالمواعيد وحفظ اللسان وعدم الغيبه والنميمه والمحافظه على الصلاه والتصدق بالعلم الذي اعزه الله به. طيب اخر حاجه سلوك المسلم الملتزم مع الطلبه بقى يكون ازاي؟ احنا قلنا سلوك المسلم الملتزم كمعلم مع العلم اللي هو بيعل- بيعلمه ومع نفسه يبقى اخيرا مع ايه؟ مع الطلبه او التلامذه آه، اللي بيدرس لهم. نمره واحد المؤاخاه. يا ريت المدرس يؤاخي تلميذه، يعني ايه يؤاخي تلميذه؟ يعني يتبسط معاه، يتخذه كده زي ما يكونوا اصدقاء، يديله محبه، يديله حنان، يديله عطف، ما تبقاش خشونه كده وعنف وقسوه وبعد، لا ده لما الاستاذ بيتقرب الى التلميذ الولد بي- يعني او التلميذ او الطالب بيحب الاستاذ لان الاستاذ بيقعد مع الولد اكثر ما الاب والام بيقعدوا معاه ده الابن بيفتح عينه على المدرس يرجع يعرف هيلاقي ابوه لسه راجع من الشغل ولا يمكن ابوه بيشتغل تاني فراح وابوه يرجع بالليل يلاقيه نام ولا يرجع الصبح بدل الاب شافه امبارح ولا شافه الصبح وهكذا فالمعلم بيقضي فتره طويله فياريت يبقى فيه مؤاخاه كده بحيث إن لو لو مثلا في ثانوي او اعدادي او كليات ويقدر الولد التلميذ او الطالب الطالب يعني يجد الصدر الحنون في استاذه فممكن ين- يعني يفرحه وياخد برايه وهكذا دي نقطه مهمه جدا. اثنين سلوك المسلم الملتزم مع كم- ك- كمدرس او معلم مع الطلبه دي مهمه جدا يا اخواني عدم الاختلاط يعني ايه عدم الاختلاط يعني لو انت في مدرسه فيها اختلاط بين الطلبه والطالبات يعني مثلا فيها طلبه وطالبات وفي عندنا مدارس كده في اسكندريه وللاسف الريف كله كده يمكن انا في اسكندريه الحمد لله ملهومه شويه شويه طب اعمل ايه انا لو مدرس وعندي طلبه وطالبات في الفصل؟ اقعد الطلبه في الصفوف الاولانيه والطالبات ورا عشان ما فيش واحد طالب طول الحصه يبقى ايه؟ يبقى سارح وله حق مثلا غلبان المهم قاعد الطلبه قدام والطالبات ورا يبقى مفيش اختلاط ما يقعدوش جنب بعض ولو كنت في جامعه احرص على كده خش الدكتور فين ال- ايوه ده مدرج للطالبات وده مدرج للطلبه عشان يبقوا منفصلين عن بعض والعياذ بالله في واحد شيوعي راجع ودخل لقى المدرج هم الطالبات الحمد لله لوحديهم والطلبه لوحديهم هم بفضل الله كده يعني ملتزمين الحمد لله والطل- والطلاب فيهم خير يقوم مش مثلا يحمد هذا الامر لا يقول لهم الله ايه ده؟ طالبات هنا وطلبه هنا انتم خاصمين بعض ولا ايه؟ في في حاجه يعني ها قالوا له انت ايه في حاجه انت يعني مالك في ايه قالوا له خلاص شايف كده يعني عاملين فا- فرق كده يعني انا لا لا ده انا بعد كده عايز اخش الاقيكم ده السندوتش كده اه عادي مش طالب وطالبه خش كده. مين اللي قال كده مين اللي قال كده الاسلام يفصل بين الرجال وبين النساء الله عز وجل يقول في سوره ال عمران زين للناس حب الشهوات من النساء اول حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح في مسلم ما تركت على الرجال فتنه بعد اضر من النساء و- وفي صحيح مسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ودي أحرج مرحلة سن المراهقة أجيب الطالب أحطه جنب الطالبة ده الخير يا راجل عندنا بيعملوا مدرس في مدرسة بنات ويعملوا مدرسة في مدرسة طالبات طلبة مدرسة طلبة شو الخير لدرجة إيه؟ لا المفروض الأخت ما تعملش كده أبدا ما تروحش مدرسة الطالبات طلبة أبدا تروح لطالبات أه والمدرس قدر الامكان يحرص زي ما قلنا على عدم الاختلاط. ثلاثه ودي مهمه برضه غض البصر غض البصر قالوا لا الله ازاي ده انا مدرس ايوه اقصد بغض البصر ايه؟ ما تقعدش تركز على واحده معينه لا لان الشيطان اصلا هيجيب عينك ويقول لك بس وقف هنا ايوه خليك هنا بقى ما تكون خد خد هنا كده طب وليه؟ ليه؟ قال لها واحد يقول له مرة حفظت الصدقات ولا بلاش بتبص لهم ليه ما تخلي عينك عايمه كده عايم عينك بحيث عينك ما تقعش على ايه؟ على حاجه معينه كده تبقى عينك زي ما يكون ايه؟ كده يعني عايمه عايمه مش مركزه مفيش تركيز لان الله يقول في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم لا تدفئ لما لما سال سيدنا جرير بن عبد الله عن نظر الفجأة قال اطرف بصرك ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب لا تدفع النظره بالنظره فانها بريد الزنا انا مش بقول للمدرس غض بصرك لان انا مخونك او لانك والعياذ بالله مش امين عليهم او كذا لا ده شرع يا اخوانا ده دين بننفذ اسلام بننفذ دين طالبه جايه تسالك في موضوع حط نظرك في الارض غض بصرك نعم يا اختي عايزه ايه وانت عاطيها جنبك كده واسمع منها وكلمها لما هتبص لدي وتبص لدي وتبص لدي وتبص لدي وتبص طب فاضل ايه؟ لا غض بصرك وحافظ على عينك بينما واحد انك تؤخر ال- ال- ال- الكلام ده او الطلبه اثنين غصب عدم الاطلاع ثلاثه غض البصر اربعه العدل بين الطلبه دي مهمه جدا العدل بين الطلبه يعني ما تظلمش حد ما تظلمش حد بتعلم وبتساهم لو اي واحد قال لك عيد تاني تقول له حاضر تعيد مش بقى ده عشان ابوه فلان وده اصله واصل وده لا يا اخي حرام اعدل بين الطلبه اعدل بينهم كلهم ما تظلمش حد وعدم الظلم كذلك لان كما تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه بتصحح ادي كل واحد حقه ما تظلمش في التعليم في التصحيح في وضع الامتحان يكون في متناول ايد الطلبه وفي الكلام اللي انت قلته ما تستعرضش عليهم وتجيب لهم امتحانات حرام عشان يعني يتقال عليك ده انت مدرس يعني مش عارف ايه ولا حرام يا اخي ليه كده؟ ليه؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في سوره النحل ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نمره خمسه سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع الطلبة الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ادعو إلى الله أيها المعلم دي نمرة واحد دعوتك إلى الله دعوتك إلى الله دي بقسمين بشق عملي وبشق قولي ايه عملي يعني انت نفسك كده داعي الى الله زي ما قلت لك تسمع الاذان تقف تنزل تصلي في مواعيد الصلاه ما بتظلمش حد من الطلبه مظهرك مظهر اسلامي لسانك بتحافظ عليه هو دي الدعوه الى الله العيال هيتطبعوا بيك هيتطبعوا به كعمل ثم ككلام بعد ذلك دخلت حصه فاضيه ودخلت كلم الطلبه والله يا اخوانا الطلبه غلابه ونفسهم في الخير شبابنا شباب طيب وعايز الخير بس عايز الايد الامينه اللي تاخد في ايده مش تقعده قدام تلفزيونات وقدام افلام ومسرحيات ادعو الى الله وكلم الطلبه و- واعرف مشاكلهم وخد ودي معاهم ولو ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو ايه لو مش حافظ الا ايه واحده بس بلغوا عني ولو آية قلها مش حافظ حتى حاجة خالص خد معاك شرايط إسلامية للإخوة الدعاء إلى الله خد الشرايط في طالب عندك ما بيصليش الساعة اديله الشريط قول له خد اسمع الشريط ده وهاتولي بكرة وهبقى اسالك فيه عشان اعرف سمعته ولا لا وانت عايز خد الشريط ده يا اخي اسمع الشريط ده اهو عن كذا وكذا وهاته معاك بكره تعمل كده مكتبه شرايط في المدرسه بتاعتك المدرسه بتاعتك او المعهد او الكليه وتدي للطلبه والطالبات عشان يسمعهم يبقى دي دعوه الى الله انت عارف دي تدمنا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه سوره النحل وفي سورة فصلت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعوة ذنبنا يا اخوانا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني ومن اتبعني وهكذا يبقى الدعوة الى الله ستة ستة دي مهمة الحقيقة برضه متابعة الطلبة المدرس له بصر ثاقب او المعلم يتابع الطلبة مين ما جاش وما جاش ليه عيان يبقى لو عندي وقت يا ريت اروح ازوره او اكلف طالب بانه يروح يزوره وابعت معاه جواب وانا اللي باعت الطالب ده عشان ما عنديش وقت اروح للطالب ده مثلا في البيت وتعالى يا ابني طمني عليه عمل ايه خير ان شاء الله متابعه تتابع الطالب صحيا زي ما قلنا اهو واجتماعيا مين الفقير عندي مين الطالب التعبان بشوفه من مظهره بشوفه من من حاله ابتدي على طول اعمل معاه ال- الواجب الاسلامي الاسلامي ان كان محتاج مثلا ملابس اشوف مسجد من المساجد زي هنا يجمعوا الملابس القديمه مثلا وبعدين يغسلوها وتتكوى اخد له منها وأدي- واديله محتاج مساعده ماليه بعمل له عايز ادويه عايز كذا مساعده الطلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الرحماء يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توافهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى وربنا عز وجل في سوره التوبه يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض لا يا بنا يا اخوانا هو احنا بس انت عايز بالله ونخش في الاسلام كده اي كلام اي حاجه لازم نوالي بعض ونعرف احنا ده محتاج ايه وده محتاج- وبحدود الاستطاعه وهكذا آه، رقم سبعة دي برضه مهمة عدم الضرب المبرح انت كمدرس كمعلم عايز تأدب التلميذ او الطالب كونك بت- بتجيب عصاية وتضربه مجرد ضربة غير حتى دي اهانة منه بس مش لازم بقى يعني العصاية تطلع لفوق وتدب على ايده تكسر له صوبع ولا تعمل عاهة بجسمه ولا يفلت منك الكرباج ولا العصاية وأكون في كرباج ده في ده في مدرسين يجيبوا كرابيج ده كلام برضه كرباج تضرب فيه طالب ليه ليه خد جانب الترغيب والترهيب اكتب جواب لابوه ابعت هات ابوه طلعه بره الفصل وديه عند الناظر يتصرف معاه فاستدعى الامر ضربه في مدرسين بقى يضرب بالشلوت افرض الشلوت جاب حته في جسمه عمل له عاهه ولا لانه منظرك ايه؟ واحد عمل لك محضر في قسم الشرطه وبعدين سمعتك طب وليه؟ ليه السبيل ايه يعني؟ لا يا اخي وطبعا كما نعلم جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم عن الضرب في الوجه لان الوجه ده ربنا كرمه ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فخلي بالك يعني البني ادمين سبحان الله البني ادم هو الوحيد اللي وشه عالي مرتفع عن الارض طب بص للحيوانات تلاقي الحيوانات كلها وشها لايه؟ وشها للارض لا في الارض انت يا بني ادم عشان ربنا كرمك الوحيد اللي ربنا رفع وشك يوم واحد يجي بالقلم على وشك وعلى صدرك افرض القلم وانت بتتحرك جه على ودنك طرش ودن الطالب ليه؟ ليه السبيل ايه يعني؟ وما ننساش طبعا ان العقاب يكون على قد الذنب لان لو زودت العقاب عن الذنب اللي عمله الطالب يبقى حرام عليك تبقى ظلمت يبقى تجاوزت الحد طغى طغى يعني تجاوز حده الميه بتبقى في النهر لما تبغى تطلع على الايه؟ على الجوانب فده عمل غلط كذا يتعاقب عليه بانه مثلا يطلع قدام الناس تديله كلمتين قدام الطلبه تهزقه شويه مثلا مش عارف ايه تحترم نفسك مفيش داعي مره ثانيه مثلا طب افتح ايدك وبدل ما تضربه تقول له طب اتفضل خش انت كده ايه؟ انا هزقت اهو واحرجته من غير ما تضربه حتى وهكذا انما بقى في مدرسين يقول لك تعالى يجيب الطالب يروح حاطط الايه؟ هات قلم رصاص معاك ويحط القلم الرصاص فين صوابعه فوق وتحت يروح متكي على صليب ايه ده انت بتبتدي ده سجن الحرب هنا ولا طار ولا بزعبل لا يا راجل دي مدرسه الله يكرمها وزي ما قلت لك بالترغيب والترهيب اخيرا ايها الاحباب مع الطلبه طبعا السؤال بقى اللي يثور في اذهاننا على طول طب ايه حكم الدروس الخصوصيه؟ ها يجوز ولا ما لا, لا تجوز؟ الدروس الخصوصيه جائزه مع الطلبه جائزه بس بشروط ايه هي؟ نمره واحد انك تقول في الدرس الخصوصي اللي بتقوله في الحصه. لان لو انت في الحصه بتكروت وبتكلفت وبتقول اي كلام عشان الطلبه تيجي تاخد عندك درس خصوصي يبقى حرام عليك. والله حاجه الفلوس اللي بيديها لك دي حرام. حرام وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. انما لو انت بتقول في الفصل وبتشرح في الفصل باخلاص ولما يجي عندك طالب بتقول له اللي انا قلته في الفصل هو اللي انا هقوله لك. يقول لك اه بس انا عايز كل الكلام ده في البيت عندي. خلاص لان في طلبه فعلا مستواهم الفكري على قدهم بيحتاج انه يعيد ويزيد ويكرر فعايز الراجل يجيبه في البيت ماشي خلاص ماشي حقي وانا كمدرس بقى كوني بديلك بقتطع من وقتي فبتديني حقي عن هذا الوقت يبقى نمره واحد ما ما اللي هقوله في الدرس الخصوصي هقوله في الفصل يبقى جاي اثنين اوعى وعلى الله واياك وحذاري الاختلاط الاختلاط ما اجيبش طلبه وطالبات واقعدهم مع بعض او ايه وبتاع ونقعدهم ايه اديهم مع بعض لا يا اخي لا حرام ثلاثه اياك والخلوه في بعض المدرسين يقول لك انا بدي بنت لوحدها يقول لك ابوها مريش وغني وبيقول لي انا ما بحبش بنتي تاخد في المجموعه تيجي البنت لغايه البيت وتديها لوحدها وبعدين يروح البيت الراجل مش موجود لا لا يا اخي ما تخشش بيت ما فيهوش رجال ان شاء الله كنت بتعلمها قران حتى شوف لو حتى بتعلمها قران لا ما تخلوش فيها لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهم وزي ما قلت لك ده مش تشكيك فيه ده تطبيق وتنفيذ لأحكام دينية خلوة مع النساء أو مع البنات لا والله يا إخوانا عندي في الدرج بلاوي أسئلة ومشاكل كان لو في وقت كنت حكيتها لكم عن مآسي لأنها طالبة وفي سن مراهقة وشافته وقاعده معاه ومش عارف ايه ومعجبه بيه وللاسف واحد كان متجوز وكانت بعد جايبه كلام غريب الشكل والله انا عاذرها لانها لسه عليها ما فيش مراهقه المشكله فيه هو ايه اللي دخلك البيت لوحدك إيه انت وهي وايه اللي معارك معاه في الصاله لوحديكم وايه اللي فيك اللي جاب الحلوه دي وايه الاختلاط كل ده حرام لو جردت دروس الخصوصيه من الامور اللي انا قلتها يبقى ربنا يبارك لك لكن طبعا ما تنساش تبقى ايه حنين شويه كده لحسن انت عارف النظام النهارده ايه الحياه الاقتصاديه اللي قصدي الرخاء اللي احنا فيه ده مخلي الحياه زي ما انت فاهم فيعني ربنا يبارك لك آه يعني الرحماء يرحمهم الرحمن هكذا ايها الاحباب سلوك المسلم الملتزم كمدرس مع العلم ومع نفسه ومع الطلبه سريعا مع علمه يبقى المتانه ومداومه العلم وتوصيل العلم والصبر واسلمه المنهج مع نفسه الاخلاص وحسن المظهر والقدوه والمواعيد وحفظ اللسان وعدم الغيبه والنميمه والصلاه والتصدق مع الطلبه المؤاخاه عدم الاختلاط غض البصر العدل الدعوه الى الله متابعه الطلبه عدم الضرب المبرح آه، هكذا نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته